بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم والحلقة الثانية من برنامجنا قصص القرآن الجزء الثاني يعني شعارنا في برنامجنا دون سنحيا بالقرآن أرجوك يا جماعة تعالوا نركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة يشفع ليكم يوم القيامة حطينا اتفاقية بيننا وبينكم إن إحنا عندنا ستيكر وحملة هنعملها حملة سنحيا بالقرآن sticker هنحطه في كل مكان اتفرجنا عليه واتفقنا عليه موجود على عمرو خالد dot net اعملوا له download عايزين 10 مليون ختمه في رمضان لكل متابع البرنامج 10 مليون ختمه نقابل بيها ربنا ونفرح بيها يوم القيامه ختمنا وحاطين على عمرو خالد dot net عداد و counter تشتركوا معانا وتشتغلوا معانا فيه سنحيا بالقران ونعيش بالقرآن صلح حياتنا آه القرآن مليان قيم قيم تصلح الحياة كلها شوفوا الآية الجميلة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يحييكم بإيه؟ بالقيم اللي موجودة في القرآن بالمعاني العظيمة اللي موجودة في القرآن وعشان القرآن مليان قيم تحيينا الشعار بتاعنا سنحيا بالقرآن وكل حلقة هناخد قيمة من القيم التي ربنا بيقول عليها إذا دعاكم لما يحييكم قيمة كل يوم من خلال قصة موسى وتبقى القيم دي هنعمل لها جدول وكل يوم نقول تعالوا نمسك القيمة دي امبارح أيقظ فطرتك النهاردة قيمة جديدة مشبكة ومربطة ومضفرة في موضوع الحلقة اللي هنحكيها النهاردة في قصة موسى قبل ما أدخل في بقية قصة موسى لازم أقول القيمة دي الأول ونركز عليها كده ونعيشها القيمة بتاعت النهاردة بتقول إيه اللي جوه قصة موسى عليه السلام اوعى تظلم حد اوعى تظهر قدام ربنا ظالم أو معين للظالم او ساكت على ظلم اطلع بره الكادر لو مش قادر تعمل حاجه اطلع ما, ما تختفي اختفي ما تظهرش في الصوره ابدا اوعى تظلم ام اوعى تحرم ام من ولادها اوعى تظلم حد ضعيف اوعى, اوعى تظلم خادم او خادمه عندك اوعى تظلم موظف بسيط اوعى حق الايتام اوعى الارامل اوعى حق الارامل معلش اصل احنا في بدايه رمضان عايزين رمضان يقبل اوعى يا جماعه دي مناسبه قوي اوعوا تعملوا كده اوعوا اوعى الضعفاء اوعوا المساكين اوعوا الامهات اوعوا الستات اوعوا اوعى الظلم بلاش اوعى الاجير تاخد حقه او تاخر له حقه اوعى يا جماعه اوعى دعوة المظلوم خلي بالك من دعوة المظلوم مفيش بينها وبين ربنا حجاب اوعى المظلوم يشوفك مع الظالم انت ما ظلمتش يشوفك مع الظالم ماشي معاه وبتبتسم وعادي يدعي عليه وعليك معاه ربنا يغضب عليك وهو بيغضب عليه اوعى تحت اوعى تمشي تحت ارض ربنا اوعى تمشي على ارض ربنا او تحت سمائه وانت ظالم اصل خلي بالك ربنا بيقول فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الظالم ملعون الظالم مش هيفلح ابدا لا دنيا ولا اخره انه لا يفلح الظالمون الظالم مهما كان معاه ناس بتساعده وانصار كله هيتخلى عنه وما للظالمين من انصار اوعى الظلم اوعى تكون بتعدل مع الناس بره وبتظلم جوه بيتك اوعى تظلم مراتك اوعى اوعى تضربها اوعى تهنها اوعى تعايرها باهلها اوعى تحرمها حقوقها اوعى تظلم ولادك في المعامله اوعى تظلم ابوك وامك بسوء المعامله اوعى بلاش ابوك وامك دعوتهم مستجابه ليك وعليك شفتوا ده النهارده اوعى تظلم نفسك ان حد يذلك فتقبل وتسكت وتتعود وتقبل فتبقى ظالم لنفسك اوعى تدخل رمضان وانت ظالم عايز عايز ربنا يعتقك السنه دي نفسك في العتق مش كده نفسك تبلغ ليله القدر نفسك ربنا يكتب لك قصر في الجنه ويغفر لك وكل حاجات رمضان لا يمكن وانت ظالم مستحيل ليه وقيل بعدا للقوم الظالمين بعاد عن ربنا ابدا ان الله لا يهدي والله لا يهدي القوم الظالمين مش مش هتهتدي في رمضان شفت شفت الموضوع خطير قد ايه ها اوعى تعمل كل الحاجات دي ايه القيمه بتاعت النهارده العدل لا للظلم مستعد لكل الحاجات دي فما بالك بقى اليوم القيامة إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها حالة سرادق الفرح أو العزم يدخل جوه سرادق زي ده أحاط بهم سرادقها نار وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة ده للظالمين إذا دعتك قوتك إنك تظلم الناس فتذكر قوة الله عليك ولو يرى الظالمون إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ربنا أقوى من الجميع في قانون يا أخوانا القانون دون بيقول إيه بيقول تظلم يسلط ربنا عليك اللي ياخد حقه وزي ما ظلمت يجي اللي يظلمك ويأذيك وينتقم منك بيه دي قيمة حلقة النهاردة تعالوا نرجع لقصة سيدنا موسى تعالوا نرجع للبداية فاكرين وقفنا فين امبارح وقفنا امبارح ان فرعون ان ان بني اسرائيل اتقتل منهم اطفالهم اطفال رضع يجي الجنود ياخدوا الذكور الذكور بس يذبحوا الذكور ويتركوا الاناث يذبحوهم وياخدوهم يلقوهم في النيل عشر اطفال عشر بيوت بني اسرائيل مش عارفين إز... ليه ايه السبب عملنا ايه ايه الجريمه اللي ارتكبناها مين اللي ورا الجريمه دي نشتكي لمين فكروا نروح نشتكي لفرعون نرفع الامر لفرعون نشتكي له لكن كانوا بيسألوا نفسهم يا ترى صوتنا هيوصل لفرعون أصعب حاجة إنك تتظلم وما تعرفش توصل صوتك لولي الأمر فضلوا يقولوا نعمل إيه بدأوا يتلصصوا عشان يعرفوا الأخبار فإذا بالمفاجأة اللي أصدر القرار بذبح الأطفال هو فرعون نفسه بني إسرائيل أصابتهم مصيبة فرعون أصدر قرار من شهر بقتل الذكور قانون قانون صدر بقتل الذكور من بني إسرائيل اتقتل حتى الآن عشرة لكن بعد شوية هيوصل العدد لألف طفل ذبيح ألف مين حاضر بيسمع الكلام ده عيلة أم وأب وولادهم الاثنين الأم اسمها يوكابد أم مؤمنة مخلصة قوية الأم دي يعني هي أصلا ليه اسمها يكابد يكابد في اللغة العبرية القديمة معناها عزيزة أو كريمة اسمها كده زي في المصريين ما بيبقى في واحدة اسمها عزيزة أو كريمة هي اسمها كده يبدو أن اللي سماها كان حاسس بالأزمة اللي بيعيشها بني إسرائيل الذل فحب أن بنته نفسه تطلع غير كده فسماها عزيزة أو كريمة دي الأم الأب اسمه عمران دول مين دول عائلة موسى عليه السلام أم اسمها يكابد الأب اسمه عمران الأب دون خلي بالكم مش راجل عادي بسيط الراجل دون جده سيدنا يعقوب تيجي نشوف عائلة سيدنا موسى شجرة العيلة بتاعت سيدنا موسى ونعرف سيدنا موسى جدوده مين جاي منين وأبوه عمران جاي منين آدي شجرة العيلة زي ما أنت شايف فوق آدي سيدنا يعقوب هو الجد الكبير سيدنا يعقوب هو يعني الجد الأكبر لسيدنا موسى وبعدين تحت سيدنا يعقوب هتلاقي ال 12 أخ لسيدنا يوسف فاكرين هو واخواته ادي سيدنا يوسف وادي بقيه الاخوات ونازل من اخ من اخوات سيدنا يوسف اللي هو اسمه لاوي فاهد وبعدين نازل عمران وبعدين بقى الاخوه الثلاثه موجودين تحت مريم وهارون وموسى عليه السلام دي شجرة عيلة سيدنا موسى ويمكن انتوا أول مرة تشوفوها بهذه الطريقة وتعرفوا سيدنا موسى ده جده مين وعلى فكرة سيدنا موسى بينه وبين سيدنا يوسف 400 سنة بين سيدنا موسى وبين سيدنا يوسف وسيدنا يوسف كأنه أخو جده دي الخريطة اللي شفناها اللي بتبين شجرة العيلة بتاعة سيدنا موسى لكن تعالوا نرجع لسؤال كبير قوي ايه اللي حصل ايه اللي حصل في ايه ليه كل الظلم اللي حصل لبني اسرائيل اكيد في حاجة حصلت يعني من باب للطاق كده فرعون ذبح ولادهم الظلم الشديد دون الوحشية دي كده من الباب للطاق ولا هم عملوا حاجة عشان اعرف اجاوبكم على السؤال دون لازم نرجع 400 سنة لورا لمين لسيدنا يوسف لازم نرجع لقصة هو بني اسرائيل جم مصر ليه وازاي وايه اللي حصل في ال 400 سنه ديا ويا ترى جم معززين مكرمين ولا جم مذلولين وايه اللي حصل في ال 400 سنه ديا عشان يحصل اللي حصل ليهم من ذبح اطفالهم عشان يجي سيدنا موسى بعد كده ويخلصهم تيجوا نعمل فلاش باك تيجوا نرجع 400 سنه لورا وتبقى حلقه النهارده بتحكي حاجه ليها علاقه بقيمه العدل واوعى تظلم ظلموا فظلموا فغيرهم ظلم فجه اللي يظلمه وفضلت الدايره الا واحد كان عادل ففضل كريم محترم غالي عشان ربنا يعلمنا بحلقة النهاردة اللي هي تمهيد لسه سيدنا موسى موسى مش هيتولد دلوقتي اللي هي تمهيد اوعى تظلم ده القصة كلها مبنية على الظلم خطورة الظلم في تاريخ البشرية تعالوا تعالوا نرجع 400 سنة لورا نرجع لمين نرجع ازاي بني اسرائيل دخلوا مصر جم ازاي كان في طفل صغير اسمه يوسف عليه السلام اترمى في البير فاكرين القصة لما اترمى في البير جم سيارة خدوه باعوه لعزيز مصر عاش في بيت عزيز مصر كبر روضته امرأته دخل السجن حصلت المجاعة والأزمة الاقتصادية في مصر بقى عزيز مصر بقى وزير مشهور وجاب عيلته مش هي دي القصة أول واحد من بني إسرائيل دخل مصر كان يوسف طفل صغير سبحان الله ربنا ازاي يدير الكون طفل صغير يترمي في بير يكون سبب ان تتغير مجرى تاريخ امه وامم تانية كتير سيدنا يوسف جه مصر حصل زي ما بقول لكم المجاعة الشديدة ال- الملك شاف رؤية ان سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف فاكرين القصة على فكرة قصة يوسف انا كنت حكيتها بالكامل وهي موجودة على عمرو خالد دوت نت اللي عايز يدخل وياخدها ويعمل لها داونلود سيدنا يوسف وهو في مصر طلع الملك وقال لهم طلعوه لي من السجن وشوف بقى سيدنا يوسف معزز مكرم ازاي يعني شوف البداية معزز مكرم ازاي والنهاية هيكون مذلولين قد ايه بسبب الظلم سيدنا يوسف معزز لدرجة ان الملك يقول وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين شايف البدايه بتاعتهم عامله ازاي حاجة ايه معزز مكرم وبعدين سيدنا يوسف يقول له ايه قال اجعلني على خزائن الارض مش خزائن مصر خزائن الارض لان مصر ساعتها اقوى حضارة في العالم عندها كل خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض في الارض كل الارض اشهر وزير في تاريخ مصر القديمة يوسف عليه السلام وبقى سيدنا يوسف هو الوزير المشهور المسؤول عن كل خزائن الارض شايف البدايه عظيمه قد ايه مين اللي كان بيحكم مصر في الوقت ده مين الملك اللي عمل كده كان بيحكم مصر في الوقت ده ناس اسمهم الهكسوس ايه الهكسوس دول الهكسوس دول حكموا مصر 200 سنه في الوقت اللي كان موجود فيه سيدنا يوسف الهكسوس دول كانوا مش مصريين وكانوا أول مرة حد يحكم مصر القديمة من غير المصريين عشان كده المصريين كانوا مستائين جدا ازاي حد من بره بلادهم يحكمهم الهكسوس دول جايين منين؟ جايين من أواسط آسيا من ناحية الصين قبائل نزحت لظروف اقتصادية وكده سابت وسط آسيا أجناس مختلفة جم زي التتار خدوا العراق وبعدين خدوا الشام وبعدين خدوا فلسطين وبعدين دخلوا على مصر واحتلوا مصر 200 سنة وظلموا المصريين ظلم شديد شديد شديد شديد الهكسوس المصريين كرهوهم كره شديد نطقوهم لان المصري عزيز والمصري ما كان يقبل ابدا ان حد يحتل ارضه وما كانتش حاصله في تاريخه فكان المصريين بيكرهوهم كره شديد الهكسوس عارفين ان المصريين بيكرهوهم فالهكسوس لجأوا ان هم يدوروا على اجناس تانية غير المصريين يساعدوهم فلقوا واحد عظيم عبقري اسمه يوسف عليه السلام فسلموا له إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية عارفين الأزمة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ويقول لك أزمة اقتصادية عالمية سيدنا يوسف كان بيدير أزمة زي دي جميل قوي لما تسمع عن نبي أو مؤمن عابد لله تقي لله يرفض المعصية وفي نفس الوقت يدير أزمة اقتصادية اقتصادي عظيم سيدنا يوسف نموذج غير عادي فجه الهكسوس لان بينهم وبين المصريين كراهيه شديده وقاموا ممسكين سيدنا يوسف الوزاره علشان دون مش مصري ده من بني اسرائيل وهم مش هينفع حد من المصريين يساعدهم مسك سيدنا يوسف الوزاره سيدنا يوسف عارف المشكله اللي بين الهكسوس والمصريين هتحلها ازاي يا سيدنا يوسف لو دخلت في النص يا ترى هت- هتشاهد في الصوره مع الهكسوس وانت ظالم افتكروا الكلام اللي انا ابتديت بيه الاول ها هيطلع سيدنا يوسف وهو مش ظالم لكن بيساعد الهكسوس سيدنا يوسف اختار العدل اول ما يلاقي ظلم يبعد اختار العدل ازاي هو ماسك كل الخزاين بتاعه العالم بتاعه مصر هو اللي بياكل المنطقه العربيه كلها فاختار العدل الشديد ايه العدل الشديد يا سيدنا يوسف اي حد يجيله حط قانون حط شعار حمل بعير يعني ايه حمل بعير كل مواطن مصري من الهكسوس من اهله من عيلته من اي حد ملوش عندي غير بعير متحمل غذاء فقط على المصريين والهكسوس حتى على عيلته فاكرين الآية قال لعيلته إيه ولمن جاء به حمل بعير بيقول لإخواته ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أنا ضامن أنا مسؤول إن كل واحد بياخد حل- حمل بعير عشان عادل فضلت سيرته عطرة وأحب المصريين وأحب الهكسوس وفضل حتى مهما الدنيا اتغيرت غالي لأنه عادل اوعى تظلم اخوانا انا مش بحكي الحدوته اوعى تظلم اوعوا تظلموا ستات اوعوا تظلموا ايتام اوعوا قتل حقوق الناس اوعى موظف بسيط يشتغل وما تديلوش حقه اوعوا الظلم يا اخوان اوعى تدخل رمضان وتعيط وتدعي وتصلي وتختم وانت ظالم وقيل بعدا للقوم الظالمين سيدنا يوسف كان رمز العدل ففضل غالي هتقولي طب ليه اثاره ما كانتش موجوده قدماء المصريين ما خلدوش اثار سيدنا يوسف لان لما الهكسوس مشوا من مصر ازالوا كل اثار الهكسوس بما فيها كان سيدنا يوسف لكن بقي في نفوس المصريين رمز غالي رمز كبير سيدنا يوسف بعد ما جه مصر واستقر استأذن الملك اللي هو من الهكسوس انه يجيب عيلته على مصر اه دي بتاعت دخول بني اسرائيل مصر هنا في حته حلوه قوي الكلام ده يا جماعه في عهد الهكسوس مش كده اه عهد الهكسوس ده هي الاهرامات اتبنت امتى لا الاهرامات اتبنت قبل الهكسوس بالاف السنين الاهرامات اتبنت في عهد خوف وخفرع مصر كانت متقسمه اسر فالاهرامات اتبنت في الاسره الثالثه طب والهكسوس جم في الاسره الكام ال 15 يعني الاهرامات في الاسره الثالثه والهكسوس في الاسره ال 16 اه طب بتقول لنا الحكايه دي ليه اصل دون يهد كل اللي بيقولوا اليهود الان ان هم اللي بنوا الاهرامات دي مغالطه تاريخيه انا بنسفها دلوقتي الاهرامات اتبنت في الاسره الثالثه والهكسوس جم لان سيدنا يوسف وبني اسرائيل جم مصر في الاسره ال 16 يبقى ده كلام غلط من بابه مقفول سيدنا يوسف استأذن الملك الهكسوس انه يجيب اهله فوافق ملك الهكسوس ورحب بالعيلة هيجي مين هيجي سيدنا يعقوب فاكرين ال- الخريطة وهيجي ال 12 اخ آه يعني سيدنا يعقوب وال 12 أخ دول بداية ظهور بني إسرائيل أيوة دول أول ناس بقية الإخوة ال 12 وسيد كان عددهم كام لما جم؟ كان عددهم 60 لأن سيدنا يعقوب و 12 أخ وأولادهم وأحفادهم عددهم 60 دخلوا مصر 60 هيخرجوا منها 600 ألف دخلوا مصر 60 واحد سيدنا يوسف جابهم ملك الهكسوس حب يكرم سيدنا يوسف فقام قايل له ايه قام قايل له انا هديكم احسن ارض زراعيه في قلب مصر هيديها له منين طبعا من عرق وقوت المصريين سيدنا يوسف رفض سيدنا يوسف رفض لانه عارف لا انا ما اتشهدش في مشهد الظلم ابدا حتى لو انت اللي هتظلمهم انا انا ما اقبلش انا ما ارضاش سيدنا يوسف رفض بس بطريقته المهذبه الذكيه قال له ايه قال له احنا قوم مش بتوع زراعه احنا بتوع رعي ادينا ارض صحراويه بعيد عن قلب مصر عشان ما يحتكش انه خد حق المصريين ادينا ارض فالملك قال له أرض جسان أرض جسان دي هنعرفها بعد شوية هنشوفها على الخريطة قال له اديني أرض جسان فأخد أرض جسان دي أرض صحراوية المصريين مش مهتمين بيها لأن المصريين بتوع زراعة مش بتوع رعي وجاب أهله وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين جم على إنهم ضيوف يا جماعة مش كده؟ يعني سيدنا يعقوب وال 12 أخ دخلوا مصر على إنهم إيه؟ ضيوف لو واحد ضيف جه بيتك وقعد عشرين سنة هيفضل ضيف يعني ما ينفعش يجي يقول ليه حق في الحتة دي وهو ضيف خلي بالكم من الكلام جم ضيوف ولذلك ادخلوا مصر اهلا بكم كضيوف ان شاء الله امنين والقران ذكرها بهذا الوضوح ما لهمش حق والعجيب ان سيدنا موسى لما جه بعد سنين طويله بيقول لفرعون ايه ان ارسل معي بني اسرائيل وهم ضيوف خليهم يمشوا يا شوف الحقائق شوف الحلقه دي عماله توضح الحقائق ازاي سيدنا يوسف عاش هو وبني اسرائيل اخواته في ارض جسان والمصريين فرحانين قوي ان في راجل عادل زي ده سيدنا يوسف وابوه سيدنا يعقوب خلاص أبدوا رسالتهم هيموت يعقوب وهيموت يوسف عليه السلام ماتوا الاثنين وماتوا بالفعل في أرض مصر وهو بيموت سيدنا يوسف كان عارف ان اخواته مش هيحافظوا على المعادلة دي كان حاسس بكده فتنبأ نبوءة تنبأ بإيه ان في رجل من بني إسرائيل سيظهر الحق ويكسر الظلم وينجي بني إسرائيل من الذل إلى الانتصار يبقى يبقى سيدنا يوسف عارف إن الدنيا هتتغير إيه اللي حصل؟ اللي حصل مات يوسف ومات يعقوب عليه السلام وبني إسرائيل غيروا يعني إيه غيروا؟ إخوات يوسف ما فضلوش زيه عملوا إيه؟ ما ظلموش لكن مالوا للهكسوس على حساب المصريين بقوا يشوفوا المصريين يتظلموا ويقولوا وانا مالي رفعوا شعار وانا مالي وده ظلم عارفين شعار وانا مالي رفعوا اخوات يوسف وبني اسرائيل وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي ما يتظلم طالما مش ولادي طالما مش عيلتي والمصريين شافوا دون وبعدين زودوها اكتر زودوها اكتر ازاي بقى يقول بني اسرائيل يقولوا يعني ايه طب ما نجامل الهكسوس شويه هم اللي بيحكموا واحنا ضيوف عندهم فبداوا يجاملوهم على حساب المصريين ازاي يشوفوا مصري بيتضرب بالكربار من واحد من الهكسوس يقولوا ايه ما هو يستاهل ما هو اللي غلطان عشان يرضوا الهكسوس وبدا المصريين يشوفوا بني اسرائيل في الصوره مع الظالم فبداوا يكرهوهم وبدأوا يقولوا دول غير, غير يوسف وبدأت الكراهية الشديدة لغاية ما ترسخ في أذهان المصريين دول في الكبر مع الظلمة بنو إسرائيل زيهم زي الهكسوس ودارت ليام وجه واحد اسمه أحمص وطرد الهكسوس من مصر وزي ما الهكسوس ظلمه جه احمس دون واذلهم ذل شديد وكل اللي كانوا واقفين معاهم تخلوا عنهم وما للظالمين من انصار وبدا شفت دايره الظلم قانون ثابت تظلم هيجي وبدا يتتبعهم وطردهم من مصر وفضل وراهم لغايه ما وصل وراهم سوريا وقتلهم قتل شديد لغايه ما قضى عليهم ونهى عليهم ولغايه النهارده خلاص اختفى خلاص مع- من بعديها اختفى حاجه اسمها الهكسوس لانهم ظلموا اوعى تظلم الدنيا بتلف يا, خ... يا ناس يا اللي بتظلموا يا ظالم اوعى تظلم يا ناس يا مظلومين الدعاء اوعى اوعى تظن ان حق المظلوم بيضيع حلقه النهارده بتقول لك اوعى تدخل رمضان ظالم يا شباب اوعى تظلم ابوك وامك اوعى تظلم مراتك يا ازواج اوعى تظلمي جوزك اوعى تظلمي خادم عندك او خادمه عندك اوعى الظلم اوعى الظلم يا جماعه الايتام الارامل اوعى الظلم حلقه النهارده بتحكي الحدوته لكن مضفره جواها قيمه اوعى تظلم بني اسرائيل جه عليهم الدور اول ما أح- احمس قضى على الهكسوس اتلف على اعوانهم بنو اسرائيل وهنا درس كبير خلي بالك بدأ ينتقم منهم انتقام شديد ومن هنا بدأت تتغير حياة بني إسرائيل من العز للذل لأن هم اتشافوا مع الظلمة اوعى تركن على ظالم شوفوا الآية بتقول لك إيه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار اوعى تركن على ظالم تركن عليه وتقول طب ما أنا متسند عليه شوف الآية واضحة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من ال- من دون الله من أنص- من ناصرين وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون اوعى تتركن عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت امتي تهاب الظالم ان تقول له انت ظالم فقد تودع منهم ما فيش فايده فيهم تخيل النبي بيقول كده اذا رايت امتي تهاب الظالم ان تقول له انت ظالم فقد تودع منهم ما فيش فيهم فايده النبي يقول لك لتامرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر او ليوشكن الله ان يوقع بكم عذابه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ظالم وساكت على الظلم بني اسرائيل هيحصل فيهم ايه هيحصل فيهم أشياء شديدة مش سكتوا عن الظلم مش غيروا عدل يوسف مش اتشافوا في الصورة مع الظالمين يا ترى هيحصل لهم ايه ست حاجات ايه الست حاجات دول زي ايه ست حاجات هتغير خريطة مصر هتفرجنا على خريطة مصر هفرجكم على خريطة مصر في ذلك الوقت كنا بنتكلم على مسلسل الظلم الظلم يجيب ظلم والظلم يجيب انتقام والظلم يجيب ذل والظلم والظلم قصة النهاردة وقيمة النهاردة اوعى تظلم حد والحمد لله انها في اول رمضان لعل ربنا يرحم ويغفر طول ما انت مش ظالم حتى لو مظلوم انت في امان كبير قوي قوي قوي من غضب ربنا من لعنة ربنا من من من بالله عليك يا اخوانا من, من النهاردة يعني راجع حساباتك لو انت زوج لو انت اب لو انت زوجة لو انت عندك موظف لو انت مدير بالله عليكم راجعوا نفسكم النهاردة عشان ربنا يبارك لنا في رمضان تعالوا نرجع ونقول المصريين انتصروا وطردوا الهكسوس ثم التفتوا إلى بني إسرائيل اللي كانوا أعوان للهكسوس أو غيروا ما بدأه موسى وحت... ما بدأه يوسف عليه السلام وهتتغير كده المعادلة تغير كبير أوي أوي أوي من يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم زي ما النبي بيوصفه يوسف المحبوب الرمز لل- لل- للعدل وللرحمة ولعدم الظلم هتتحول المعادلة تحول رهيب لمنتهى الذل لبني إسرائيل اوعى تظلم خلي بالك حلقة النهاردة بتعلمك الم... شفت اللي حصل للهكسوس وشوف اللي هيحصل لبني إسرائيل دلوقتي وخلي بالك المصريين أحمس و- ومن جاءوا بعد من الفراعنة هم كمان ظلموا ظلم شديد أحيانا تيجي تاخد حقك تكون مظلوم فتيجي تاخد حقك فتفتريه فتوسع دايرة أخذك لحقك فتتحول إلى ظالم فيرسل الله من يقسمك وده اللي هيحصل لفرعون في الآخر لكن تعالوا نرجع لبني إسرائيل اتعمل فيهم إيه بعد ما طرد الهكسوس اتعمل فيهم حاجات كتير خلي بالكم انا بلخص لكم 400 سنه عشان لما نبدا قصه سيدنا موسى تبقوا فاهمين هو في ايه هو هو ليه فرعون عمل فيهم كده وايه اللي وصل الموضوع لكده وايه اللي جابهم مصر حلقة النهاردة حلقة بتجمع لك التاريخ وترسم لك صورة تبقى شايف احنا احنا جايين منين ورايحين فين حصل فيهم حاجات كتير فاكرين ان مش انا قلت لكم ان هم اول ما جم سيدنا يوسف سكنوا في ارض جسان وسكنوا مع بعضيهم و و و عمل فيهم ايه الفراعنه بعد ما طرد الهكسوس عملوا فيهم ست حاجات اول حاجه حولوهم صدر قانون بتحويلهم من احرار الى عبيد كلهم ما عادوش احرار ما فيش واحد فيهم حر عشان كده فرعون كان بيقول ع- ايام بقى لما هيجي سيدنا موسى يقول وقومهما لنا عابدون دول دول عبيد عندنا اتحولوا بقانون بقرار من احرار الى عبيد ادي اول حاجه اتعملت فيهم تاني حاجه اتصرد طردوا من ارض جسان اللي اللي سيدنا يوسف اول ما جم سكنوا فيها طردوا من ارض جسان وصدرت ممتلكاتهم فتحولوا من اغنياء الى فقراء لا يملكون شيئا تاني حاجه ثالث حاجة بنيت لهم طرد من أحيائهم وبنيت لهم بيوت طينية وأكواخ ع- يعني على على النيل ضعيفة جدا وتحولوا إلى أحياء فقيرة جدا جدا جدا جدا بعد ما كانوا يسكنوا جنب يعني الملوك الهكسوس تحولوا إلى أحياء فقيرة جدا رابع حاجة اتعملت فيهم فرقوهم ما عادوش بيقيموا كلهم من بعض خلوهم في حي شمالي وحي جنوبي شمال وجنوب النيل علشان ما يبقوش قوة وما يبقوش وحدة ففرقوهم يعني جزء في الشمال وجزء في ال- في الجنوب من العاصمة عملوا فيهم حاجة خمسة حرموهم من التعليم علشان يفضلوا جهل على طول سادس حاجة عملوها فيهم عمل مضني يشتغلوا ليل ونهار عمل شاق بلا أجر أيهما أسوأ بالمناسبة البطالة ولا العمل بلا أجر صدقوا العمل بلا أجر أفضل من البطالة العمل بلا أجر على الأقل استمتعت أنك عملت طلعت منتج لكن البطالة لا أنت عملت ولا أخذت أجر والله إحنا لينا شباب كتير مظلوم في بلادنا مع موضوع البطالة ست حاجات اتعملت في بني إسرائيل أنا عايزكم تتخيلوا المدينة اللي كانوا عايشين فيها عاصمة مصر في وقت فرعون قبل ما يجي سيدنا موسى وازاي اتفرقوا وازاي بقوا ساكنين العاصمة اللي اسمها بضاع مسيس اللي هي هيطلع منها سيدنا موسى وهتجري فيها أحداث القصة كلها بضاع مسيس دي فين؟ دي في الشرقية دلوقتي ناحية بلبيس والمنطقة دي هي دي المنطقة اللي حصلت فيها أحداث قصة سيدنا موسى وهي دي اللي اتفرقوا فيها وهي دي اللي عملوا فيها وعملوا فيهم كل الكلام ده مدينة بضاع مسيس دي يعني ايه بضاع مسيس؟ بضاع بيت الإله رع المتمثل في رمسيس دي المدينة اللي كان عايش فيها بني إسرائيل واللي هيطلع منها بطلنا وقائدنا سيدنا موسى عليه السلام لتحرير هؤلاء تيجوا نتفرج ونشوف خريطة والخريطة دي مش احنا اللي جايبينها دي موجودة في كتب التاريخ وخريطة نادرة توص- تس- تصور لك هم كانوا عايشين فين يعني تعالوا نتخيل الخريطة دي مع بعض اولا اللي انت شايفه ازرق دول فرعين النيل دول فرعي النيل لان كان في فروع كتيره يعني من عده الفروع وكانت بتوصل للشرقيه وللمدينه دي قبل ما تنطمس كتير قوي من الفروع النيل فادي الفرعين هتلاقي في القلب هتلاقي فوق زي ما انت شايف كده دي بيوت بني اسرائيل دي مساكن بني اسرائيل اللي في الشمال وبص تحت ها انزل تحت كده شايف ادي تحت خالص ارض جسان شايف ارض جسان اللي هم كانوا ساكنين فيها واتطردوا منها وادي جنبها تحت بيوت بني اسرائيل الثانيه يبقى في حي في الشمال لبني اسرائيل وحي في الجنوب لبني اسرائيل والاثنين بيمروا على النيل خلي بالكم الخريطه دي مهمه قوي لان ام موسى لما هتلقيه في النيل هيمر على الخريطه دي واخد بالك في ايه في النص بص كده في النص في ايه عندك ايه قصر فرعون القصر الملكي اهو يعني لو الكاميرا عملت يعني زوم ودخلت اكتر على الخريطه هتبص تلاقي بيوت بني اسرائيل فوق بيوت بني اسرائيل تحت وفي النص فيه القصر الملكي فهي امه لما رمته في النيل خلي بالك النيل هياخده ويمشي يمشي يمشي بيه من البيوت اللي تحت هي كانت في الحي الجنوبي ويمشي بيه لغايه ما يعدي على القصر الملكي قصر فرعون وفوق قصر فرعون هتلاقي معبد رع لو تاخد بالك معبد رع هيكون موجود آه، فوق ايوه بالظبط في المنطقه دي وجنبه معبد امون وفوق دي المدينة اللي هيطلع فيها سيدنا موسى واللي كان عايش فيها بني إسرائيل شفتوا ال... شفتوا ال... الصورة دي يمكن أول مرة تتخيلوا المنظر دون على بعضه إيه، بني إسرائيل عايشين فين أماكنهم فين الشكل اللي احنا شفناه واتفرقوا في حي شمالي وحي جنوبي واتطردوا من أرض جسان وتحولوا لبيوت ضعيفة وتحولوا من أغنياء لفقراء اوعى الظلم بس الظلم ده عمل فيهم ايه وصلهم لحاجة أسوأ خلي بالك سيدنا موسى جاي على وضع صعب قوي قوي عمل فيهم ايه ذل شديد ازاي ذل شديد اتعودوا ان هم يتظلموا ويسكتوا فبقوا ظالمين لنفسهم لما قبلوا ورضيوا وتعودوا على الظلم فبقوا ظالمين قبلوا الظلم خلي بالكم يا جماعة الذل ده حاجة صعبة قوي وصل بيهم الذل ان ولادهم يذبحوا قدام عينيهم ومش قادر يتحرك خايف وصل الامر ان لو ذكر فرعون يكت- ير- يرتجف من الخوف وصل بيهم الامر شوف الايه بتقول ايه يقتلون ابناءهم ويستحيون نساءهم ليه فرعون كان بيقتل الذكور ويسيب الاناث حد فكر في الحكايه دي كان بيسي- بيقتل الذكور ويسيب الاناث لسبب خبيث ايه هو السبب دون السبب دون ببساطة انه عايز يعمل خلل في نسبة الاناث الى نسبة الذكور يموت الذكور ويفضل فيه اناث فيحصل خلل في خلل في- في نسبة السكان الاناث اكتر قوي من الذكور فتطلع بنات لا ليها زوج يتجوزها ولا ليها رجل يحميها فيكون ده اسهل في انحرافها الى الرذيلة ياه خطة فرعون كانت كده ده ايه الظلم ده طب وقبلوا الذل ده قبلوا الذل ده خلي بالك اوعى تظلم نفسك انك تتعود انك تتهان وتسكت يا اباء اوعى تهين ولادكم اوعى اوعى تضرب ولادك اوعى تضربهم قدام اصحابهم حتى قدام اخواتهم لو عايز تعاقبه خده في اوضه لوحده يا شباب اوعوا تذلوا نفسكم اوعى تذل نفسك حتى المعصيه اوعى تذل نفسك انك بتجري ورا معصيه لغايه ما تذلك ابدا اوعى تذلوا نفسكم شوفوا بقى وصلوا وصل بني اسرائيل لقمه الحضيض في الذل ابنه بيذبح وساكت وخايف بنته بتستحيا قدامه عشان توجه للرذيله ومش قادر يفتح بقه ايه الذل ده يا جماعه الذل بيعمل تشوهات في النفس اشد من التشوهات لو ميه نار اتدلقت على الوش عارف عارف الوش لما يتشوه بميه نار تشوهات النفس اسوأ تشوهات النفس اشد عشان كده رسالة سيدنا موسى صعبة قوي وكبيرة قوي هتبتدي فوقه وهتبتدي بلا إله إلا الله ليه لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله معناها لا ذل ولا خضوع ولا ركون إلا لله ياه شفت موضوع الظلم كبير قد ايه عشان كده قصة موسى اتكررت في القرآن مرات عديدة فوق ربع القرآن القصة خمسين سورة من القرآن عدد سور القرآن 114 سورة منهم خمسين سورة جايبة قصة موسى لأن أكبر مشكلة في تاريخ البشرية الظلم والذل أنا عايز أطلع بإيه في الآخر الحياة مليانة ناس مظلومين وناس ظالمين أنا عايز أختم بكلام للاتنين وأرجوك يا أخوانا احنا في أول رمضان بالله عليكم بالله عليكم سواء كنت ظالم أو مظلوم راجع نفسك أيها المظلوم لو اشتد الظلم عليك ومش عارف تعمل ايه ارفع ايديك وقول يا رب قول يا رب الجأ لأكبر قوة في الدنيا أيها الظالم إذا لقيت المظلوم شايفه ضعيف قدامك فخلي بالك إن وراه قوة قوة الله سبحانه وتعالى ما تستهنش بضعفه أيها المظلوم عايز أقول لك رسالة تانية أسخف حاجة في الدنيا إنك تبقى مظلوم ومفيش في إيدك حاجة وما ترفعش إيدك تقول يا رب يا جماعة أنا بحس عارفين أول خطوة لبني إسرائيل للخروج من اللي هم كانوا فيه إيه دعوة مظلوم الأمهات اللي اتذبح ولادها يا رب يا رب دعوة مظلوم هي اللي غيرت الدنيا احذروا دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام يقول له عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين اوعى دعوة مظلوم اوعى دعوة مظلوم أيها المظلوم ارفع ايديك وقول يا رب أيها الظالم أحيانا تظلم واحد ضعيف ومن كتر ما هو خايف منك ما يحركش شفتيه حتى بان هو غضبان لكن خلي بالك وهو ماشي من قدامك يمكن قلبه بيتحرك بيقول يا رب وربنا يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ليس بينها وبين الله حجاب أيها المظلوم لو اشتد الظلم عليك معلش إنما يوفى الصابرون اصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تيجي يوم القيامة يتقلك الناس تقف يوم القيامة للحساب وانت اتظلمت وصبرت إلى الجنة بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أيها الظالم احذر عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة أنا عمال أوجه رسائل للاثنين أيها الظالم احذر عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة بيحدثني الأستاذ راتب النابلسي وهو من علماء سوريا العظام ويحكي القصة ويقسم عليها وكتبها في كتابه بيقول شاب مستهتر ظالم ماشي بعربيته متسرع وعمال يوري اصحابه اللي معاه في العربيه وهو بيضحك قد ايه هو شاطر في السواقه في الشتاء والدنيا برد ماشي على الطريق الصحراوي لقى شاب من كتر ما الدنيا برد طلع من الرمله وحط جسمه على ومد رجليه على الاسفلت عشان الاسفلت بيبقى ادفى من الرمل الكلب مدد رجليه فقال لاصحابه الشاب وهو سايق تيجي اوريكم انا شاطر في السواقه قد ايه هدسلكوا على رجليه من غير ما اموته فدخل بالعربيه وداس على رجليه وصرخ الكلب ومشي لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم يقسم الأستاذ راتب النابلسي الأسبوع اللي بعده ماشي بعربيته عجلة فست نزل علشان يصلح العجلة نزل على ركبه ومد رجليه لورا جت عربية مسرعة طارت الرجلين زي ما طارت رجلين الكلب أيها الظالم احضر عقوبة الله أيها المظلوم ارفع إيديك وقول يا رب يهتز لدعوتك عرش الرحمن وعزتي وجلالي لأنصرنك اوعوا الظلم يا اخوانا العدل قيمة النهاردة وكل القصة بني إسرائيل ظلموا اتظلموا الهكسوس ظلموا اتظلموا الفراعنة ظلموا هيحصل لهم نفس الحكاية وربك المنتقم اعمل ما شئت كما تدين تدان عايز مننا النهاردة ممكن ورقة وقلم وتشوف انت ظلمت مين وتراجع الظلم الحاجة الأخيرة احنا اتفقنا على الاستيكر دون فاكرينه اتفقنا ان احنا كلنا هنعلق ال sticker علشان عايزين 10 10 مليون ختمة قرآن عايزين نعلقه في كل حتة موجود على عمرو خالد dot net والنهارده هدخل معاكم نعمل تشات النهارده بالليل ان شاء الله على عمرو خالد dot net وعايزين كل الدنيا تشوف ال sticker دون عشان تشارك معانا في ختمات للقرآن تعالوا نشوف مع بعض بكرة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته